élections dans les petites entreprises. Tu votes pour qui Je vote pour mon salaire, pour ma retraite, pour un 13e mois, pour l'égalité femmes-hommes. Bref, je vote pour mes droits. Je vote CGT.
Hmm, Moi aussi.
Du 25 novembre au 9 décembre, je vote CGT aux élections dans les TPE.
Plus d'infos sur cgt.fr.
Plusieurs dizaines de gendarmes sont toujours mobilisés, certains font du porte-à-porte, des plongeurs sont aussi sur place, aucune hypothèse n'est privilégiée pour le moment. Vague d'émotions, en Espagne, le marathon de Valence et ses 35 000 coureurs ont rendu hommage aux victimes des inondations ce dimanche. Le record que nous voulons battre est celui de la solidarité, avaient écrit les organisateurs. Tous les coureurs ont dessiné un cœur avec leurs mains sur la ligne de départ. Les inondations ont fait 230 morts et des dégâts matériels considérables. Les avions de la compagnie Ryanair pourront décoller depuis Orly l'an prochain. La compagnie low cost a obtenu des créneaux pour une petite dizaine de destinations européennes, notamment la ville italienne de Bergame et la capitale de la Slovaquie, Bratislava. Historiquement basée à Beauvais, Ryanair avait fait des demandes pour Orly sans succès jusqu'à aujourd'hui. Près de 80 millions d'euros de dons récoltés ce week-end à l'occasion du Téléthon pour la recherche sur les maladies rares. C'est autant d'espoir de traitement pour les familles, a souligné la présidente de l'Association française contre les myopathies. Voilà pour ce point sur l'actualité. Merci de l'avoir suivi.
Changer d'horizon et retrouver Radio Orient en DAB+, à Nîmes, à Nîmes.
شو كان الليل ياخدنا عالطرقان شو كان القلب يدق ويمكن ساعات انا وياك والقمر راكب والورق ينزل يغطي السحاب شو كان الليل ياخدنا عالطرقان شو كان القلب يدق ويمكن ساعات وانا وياك شو كان الليل يسمع اخبار ولبني يروح الطول صغار قلبي مجروح قلبك مجروح نحكي وبطير فينا الدار شو كان الليل ياخدنا عالطرقان شو كان القلب بده يدق ساعات انا وياك
Radio Orient à Annemasse, Lausanne et Genève, 92.7 FM.
يا بلح زغلولي زغلولي خد الحبايب يا بلح حبك وصفولي وصفولي ولا قلبي دايم عالبلح والبلح عالي يا ولد والطلب غالي يا ولد والبلح عالي يا ولد والطلب غالي يا ولد طالع على بالي يدوق البلح يا بلح زغلولي زغلولي قلب الحبايب يا بلح حبك وصفولي وصفولي وانا قلبي غايب عالبلح والبلح عالي يا ولد والطلب غالي يا ولد طالع على بالي روح البلح الكرم بعيد سبقوني صحابي أطفوا على إيد ما حسبوا حسابي الكرم بعيد بعيد سبقوني صحابي أطفوا على إيد ما حسبوا حسابي شو بنعمل يا حبايبنا أكل البلح دوبنا
نعمل يا حبايبنا أكل البلح دوبنا والبلح عالي يا ولد والطلب غالي يا ولد طالع على بالي يدوق البلح يا بلح زغلولي زغلولي
حبايب يا بلح حبك وصفولي وصفولي وأنا قلبي دايب عالبلح والبلح عالي يا ولد والطلب غالي يا ولد طالع عبالي روح البلح
تتحداني انا انا اقوى منك اقوى منك او تختار طريق صعيبة خايف عليك خايف عليك خايف عليك انا خايف عليك خايف عليك انا ماشي منك أو تختار طريق صعيبة خايف عليك خايف عليك خايف عليك أنا خايف عليك خايف عليك أنا أنا ماشي منك كان عارفك أكتر من نفسك كان عارف لمحة عيونك كان عارف غمزة جفونك أسرارك مدفونة في جونك كان عارفك من خيالك كان عارفك من لونك ما يحاولش دمك يخونك ويخدعك علامتك وجنونك أنا أنا أنا أنا حبي أقوى منك راي على نفسك تعرف من دون انت اش تكون اش تكون واسأل نفسك دي مرضى بلا عيط وبلا لون اش تكون والجمال نفسه دون عاشق يرخص ويهون ويهون وانت وانت وانت وانت مهما تكون ومهما تكون انا انا انا بحبي اقوى منك
حبيبي يلي ساكن خيالي انا بعدك ساهر ليالي حبيبي يلي ساكن خيالي انا بعدك ساهر ليالي وينك عني غايب وينك يا اغلى غالي وينك عني غايب وينك يا اغلى غالي ليلي ما انا ما ليلي ليلي ليلي حبيبي يلي ساكن ليالي أعاني بعدك طول الليالي حالي والله ما يسر حالي أعاني بعدك طول الليالي حالي والله ما يسر حالي كافي يا حبيبي كافي اللي جرالي اللي جرالي ليلي ما انا مللي ليلي اللي ساكن خيالي انا بعدك سالي ليالي تجيني بعد الغيبة تروي حنيني أنا ناطر يمكن تجيني بعد الغيبة تروي حنيني صابر لأجل عينك صابر علميني صابر لأجل عينك صابر علميني ليلي ما أنا ملالي ليلي ليلي حبيبي اللي ساكن خيالي أنا مالك سالي وينك عني غايب وينك يا أغلى غالي وينك عني غايب وينك يا أغلى غالي ليلي ليلي ليلي ليلي حبيبي اللي ساكن ليلي حبيبي اللي ساكن ما انا ملالي ليلي ما انا ملالي حبيبي اللي ساكن ما انا ملالي ليلي ما انا ملالي
Aman aman aman aman aman aman aman يا حبيبي يا حبيبي حبيبي حبيبي يا حبيبي aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman aman يا حبيبي يا حبيبي خليك رقيق يا قلبها خليك رقيق يا يا قلبها ولو عايزة تقسى قول لها تقسى بحنية ده أنا ده انا لا لا لا بطل اساطير ولا باليد حيلة عشان اطير ولا امشي على المية
حبها وعلى ناحيتك يا عالبيا بكتب أغاني لكن في قلبي حبها وعلى ناحيتك يا قلبها مكتوب أغاني وامشي اسمي باسمها روحي روحي يا روحي وامشي اسمي باسمها روحي وعايز افرش لها على القمر عينيا وامشي اسمي باسمها روحي وعايز افرش لها على القمر عينيا ومن كتر حبي الحب انا مش قادر اعرف مين انا ومن كتر حبي الحب انا مش قادر اعرف مين انا مين انا فينا ومين هي
انا حبيت واتحبيت وداريت واتمنيت حبي يعيش ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش انا حبيت واتحبيت وداريت واتمنيت حبي يعيش ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناحين للريش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناحين للريش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش انا حبيت واتحبيت وداريت واتمنيت حبي عين ومخبي روحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناحين للريش فين يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش
حبيت وانا حبي كلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروفه مطر ضفايرها مراية وريح وشجر ونجوم حبيت ولا حب كلام وحكاية بكبر يوم ورا يوم وحروف مطر ضفايرها مراية وريح وشجر ونجوم حبيت وانا حبي كلام وحكاية تكبر يوم ورا يوم وحروف ومطر ضفايرنا مراية وريح وشجر ونجوم عطشاني وطر في سوق وسفر لكن يا خسارة ما فيش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش أنا حبيت واتحبيت ودارت واتمنيت حبي يعيش ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناح اللي الريش فين يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش
انا حبي فرح ونسيم واغاني وميه وفلاحين وكلام وسعاد وحروف ودواني تقول يا ليالي فرح ونسيم واغاني وميه وفلاحين وكلام صعب وحروف وقوارب وليالي يا عين انا حبي فرح ونسيم واغاني وميه وفلاحين وكلام وسعاد وحروف ودواني تقول يا ليالي عطشان لطرب صادق في الحب انا غيره ما يطلبنيش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش انا حبت واتحبت ودارت واتمنيت حبي يعيش ومخبي روحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناح اللي الريش فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش
حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور عطشان أغاني تخلي الضم وردة ريحتها له حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور حب اللي سرقته كلمة كلمة من صوت العصفور عطشان أغاني تخلي الضلمة وردة ريحتها نور لكن يا خسارة اليوم أغانينا تغني وما تغنيش فينك يا عبد الحي يا سلام يا شيخ سيد درويش
انا حبت واتحبت ودارت واتمنيت حبي يعيش وتخبي روحي كلام في أنا حبيت واتحبيت وداريت وتمنيت حبي روحي وروحي ما تخبيش يعيش ومخبي لروحي كلام في روحي وروحي ما تخبيش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناحين للريش وكلامي شجر عطشان للفن عطش الجناحين للريش فينك يا عبد الحي يا سلامة يا شيخ سيد درويش
اسأل علي الليل يا حبيبي صار له عمر غافي بعيني وان كان نسيني الليل يا حبيبي
ضو القمر بيدلك عليه
وإن مريت بهاك الحي لا تنسى تسأل عني وإن مريت بهاك الحي لا تنسى تسأل عني والورد اللي دبلت بالفيم كلك وقعت مني والورد اللي دبلت بالفيم كلك وقعت مني ضاع الماضي شوي شوي وضاعت الدنيا مني وإن مريت بهاك الحي لا تنسى تسأل عني اسأل علي الليل يا حبيبي صار له عمر غفيب عني وان كان نسيني الليل يا حبيبي ضو القمر بيدلك عليه يمكن راح ترجع شي نهار وتمرق صدفة حد البيت يمكن راح ترجع شي نهار تمرق صدفة حد البيت وبتنسى كل اللي صار وبتنسى انك حبيت وبتنسى كل اللي صار بتنسى انك حبيت لما تفتح باب الدار تسأل ع اهل البيت راح تقشع اسمين صغار وبترجع تتذكرني اسأل علي الليل يا حبيبي صار له عمر غفيب عني وان كان نسيني الليل يا حبيبي ضو القمر بيدلك عليه
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur Toulon. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
قلبي انت كتر اللي فيه يما يا نفسي يرعب ليكي من جواي نفسه يعمل كل حاجة تكون عشاني جزء من جزئك عمل وياي قلبي الجزء اللي فيه يما يا نفسه يرعب ليكي من جوايا نفسه يعمل كل حاجة عشاني جزء من جزء اتعمل وياي اسمحي لي انحي وابوس ايديكي ده الكريم لو حبني يكرم بيكي اسمحي لي انحي وابوس ايديكي ده الكريم لو حبني يكرم بيكي من دعاك ورضاك من دعاك وبرضاك فرحتي فرحتي وهنايا مين يا أمي قبل منك ضم روحي عاش أمالي وعاش ألالي وعاش بروحي مين يا أمي قبل منك ضم روحي عاش أمالي وعاش ألالي وعاش بروحي اسمحي لي انحني ابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك اسمحي لي انحني ابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك بالحياه لو تبتسم من دعاك وبرضاك انت عني وبرضاك فرحتي فرحتي وهنايا يا حياة الدنيا يا كل الوجود يا ملاك الأرض يا رحمة ودود يا حياة الدنيا يا كل الوجود يا ملاك الأرض يا رحمة ودود اسمحي لي انحني وابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك اسمحي لي انحني وابوس ايديك ده الكريم لو حبني يكرمني بيك والحياة لو تبتسمني من جواك وبرضاك من جواك وبرضاك فرحتي فرحتي وهنايا
Radio Orient à Lyon, 106.7 FM.
Thank you.
يا يا يا ليلي يا لي حبيب مقام فوق رأسي نادر النفس بعيد بين أبناء جنسي كلما صدتني أقول لنفسي تهدى ليلي كلما صدتني أقول لنفسي تهدى لالي فأنت أهل لذاك وتحكم فالحسن قد أعطاك ليلي يا ليلي يا ليل شبهوا بالبدر قلت وأتموا شبهوه بالبدر قلت قلت وأتموا شبهوه بالشمس قلت وهموا شبهوه بالزهر حين ينقض شبهوه بالزهر حين يلوم قلت كلا قلت كلا قلت كلا إن ذاك إلا ملاكا ليس يحكى عنه وليس يحاكى أنا مهما زادت علي جروحي أنا مهما زادت علي جروحي أنا مهما زادت علي جروحي في الهوى لم أصغ لقول نصوحي في الهوى لم أصغ لقول نصوحي في الهوى في الهوى في الهوى في الهوى لم أصغ لقول نصوحي وإذا ضمني الضريح فروحي بعد موتي ترف في مغناك ورفات يطير فوق خباك
مغربية مغربية وحدي يا خالي مغربية مغربية مروا على بالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي شلي بيا شلي بيا اسأل عن حالي شلي بيا شلي بيا اشكي للعالي اشكي للعالي يا عالي ارحم لي حالي اشكي للعالي يا عالي ارحم لي حالي شلي بيا شلي بيا اسأل عن حالي شلي بيا شلي بيا اشكي للعالي اشكي للعالي يا عالي ارحم لي حالي اشكي للعالي يا عالي ارحم لي حالي نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق وما ننساك يا غالي من ألم الفراق نشتاق وما ننساك من ألم الفراق مغربية مغربية سمرة دارينا مغربية مغربية ندعي يا مينا ندعي يا مينا يا زينة ده تعودي لينا ندعي يا مينا يا زينة ده تعودي لينا مغربية مغربية وحدي يا خالي مغربية مغربية مروا على بالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي مروا على بالي يا خالي وانا بالي خالي نشتاق نشتاق طول العمر نشتاق ننساك وما ننساك لا والله ما ننساك نشتاق وما ننساك يا غالي من ألم الفراق نشتاق وما ننساك يا غالي من ألم الفراق مغربية مغربية سمرة داريلك مغربية مغربية ندعي آمينة ندعي آمينة يا زينب ده تعودي لينا ندعي آمينة يا زينب ده تعودي لينا
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Béthune DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
تطلبوني شاي مني وش تبون بس انتم مالكم فيني شغل ايه احب لا وحبي له جنون واللي يمنعني ترى ما له امل تطلبوني شاي مني وش تبون وش تبون بس انتم مالكم فيني شغل ايه ايه احب لا وحبي له جنون واللي يمنعني ترى ما له امل قلتوا عنه ناكر العشرة ويخون قلتوا سحرني وعامل لي عمل موتوا غيره موتوا حسرة وظنون يا حلو مرة على قلبي عسل قلتوا قلتوا ساحرني وعامل لي عمل موتوا غيره موتوا حسرة وظنون يا حلو مرة على قلبي عسل طلبوني شاي مني وش تبون بس انتم مالكم فيني شو ايه ايه احب انا وين الجنون او اللي يمنعني ترى ما له امل ترى ما لها امل
Changez d'horizon. Retrouvez Radio Orient 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur Paris FM et DAB+. Radio Orient, le lien entre l'Orient et l'Occident.
Yeah.